بسم الله الرحمن الرحيم موقع الربانية الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ محمد حسين يعقوب
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فإخوتي في الله أنا أحبكم في الله وأسأل الله جل جلاله أن يجمعنا بهذا الحب في ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله اللهم اجعل عملنا كله صالحا واجعله لوجهك خالصا ولا تجعل فيه لأحد غيرك شيئا أحبتي في الله ما زلنا في قضية الإخلاص إخلاص الداعية سألت مرة أحد أولادي يا ابني هو لازم كل اللي يلتزم يبقى شيخ؟ يعني احنا بنلتزم عشان نبقى مشايخ؟ يعني لازم كل اللي يلتزم يخطب جمعة ويدي درس؟ لازم كل اللي يخطب جمعة ويدي درس ويعمل موعظة تبقى له شرايط وكتب؟ لازم يبقى مشهور والناس تعرفه ويبقى له وجود في الآفاق؟ هل الأمور دي من لوازم الالتزام؟ دي بنسألها للي ملتزم أصلا أنت ملتزم ليه؟ عشان يبقى شيخ طيب انا عايز اسال دلوقتي كمان اللي بدا الطريق للدعوه الى الله انت بتدعو الى الله ليه احنا عمالين نأصل بأننا دلوقتي كام حلقه في مساله العبوديه هو ربنا خلقنا ليه لاقامه العبوديه عشان كده لما اجي لك في الكلام على اصول الفقه الدعوي وانا اقول لا بد ان تكون الدعوه ربانيه ربانيه في مصدرها وربانيه في اصولها ومنهجها وربانية في وسائلها وغاياتها ده من أصول الدعوة من أصول الفقه الدعوي فالربانية العبد الرباني عبد لله في جميع أحواله سواء كان ممكنا على رؤوس الناس أو مغيبا في غياهب السجون عبد عبد يبقى هي دي القضية النهاردة النهاردة العبودية اللي احنا عمالين نتكلم فيها يا جماعة وكنا وقفنا المرة اللي فاتت أن من مقتضيات استقرار معنى العبودية أن يقوم بالتكاليف يحقق أقصى الثمرات وهو في الوقت ذاته وهو بيقوم بالتكاليف التكاليف صلاة وصيام وقيام وذكر وتلاوة قرآن ودعوة إلى الله وزواج وغيره كل حياته التكاليف الشرعية بيقوم بها وهو نافض يديه من هذه الأعمال خالص العبودية من جواذبها ومغرياتها ذلك لأنه لم ينهض بالتكاليف لذاته ولا لذاتها ولكن لتحقيق معنى العبادة فيها احفظ النقطة دي مهمة جدا انك مش قايم بالعبادة ليك ولا لذات العبادة وإنما لأن الله أمرك بذلك أحد السلف كان يقول إيه إني أخرج من الصلاة وأنا أشد حياء ممن قام عن الزنا أهذه صلاة تصلح أن تعرض على الملك القدوس فأقول في نفسي والله يا رب إن مثلي لا يصلح أن يرفع شيئا إليك ولولا أنك أمرتني ما فعلت يبقى أنا بصلي تنفيذا لأوامر الله وبتزوج تنفيذا لأوامر الله وبدعو إلى الله تنفيذا لأوامر الله بلتحي تنفيذا لأوامر الله هي دي كتير تسأله أنت ملتحي ليه مش علشان أصل بعض الناس بيمن على الله بمثل هذه الأعمال لا لا ده أنت قايم ده أنت بس قايم بالواجب كلا لما يقضي ما أمره يا دوبك بتقوم بالواجب نمرة اتنين عشان ما ما نطولش في المسألة دي من مقتضيات معنى العباده من مقتضيات النقطتين اللي احنا قلناهم استقرار معنى انك انت عبد وان الله رب وان اللي بين العبد والرب عباده واكدنا على استقرار معنى انك عبد ان يستقر يملى نفسك يملاك انك عبد امتلاءك بالمعنى ده بشعور انك عبد من مقتضياته ان تصبح قيمه الاعمال في النفس مستمدة من بواعثها لا من نتائجها أن تستمد معنى الأعمال بقى قيمة الأعمال اللي احنا بنعملها تبقى قيمتها مستمدة من بو من الباعث على العمل مش من نتيجة العمل وثمرته يعني لما أجي أدعو إلى الله أنا بدعو إلى الله ليه؟ طلبا لرضا الله يبقى هي دي قيمة الدعوة مش قيمتها كم واحد التزم بالدعوة دي كم واحد ثمرته ثمرة الدعوة دي ونتيجتها كم واحد جم مش دي مش دي قيمة العمل قيمة العمل ايه الدافع ليه ربنا سبحانه وتعالى قال عن سيدنا نوح وما آمن معه إلا قليل ستة هل دي قيمة سيدنا نوح؟ لا ربنا سبحانه وتعالى أثنى على سيدنا نوح إنه كان عبدا شكورا سبحان الله العظيم سيدنا نوح أول أولو العزم من الرسل سيدنا نوح قال له ربي إني دعوت قومي ليلا ونهارا فلم يزدهم دعائي إلا فرارا يبقى القضية إذا مش مش في نتائج العمل ده القضية في الإيه؟ في الدافع والباعث على العمل دي من مقتضيات شعورك إنك عبد وإن الله وأن الله عز وجل رب وإن اللي بينك وبين الرب عبادة إنك بتعبده سبحانه وتعالى فلتكن النتائج ما تكون فالإنسان غير معلق بهذه النتائج إنما هو معلق بأداء العبادة في القيام بهذه الأعمال ولأن جزاءه ليس في نتائجها إنما جزاؤه في العبادة التي أداها ومن ثم يتغير موقف الإنسان تغيرا كاملا تجاه الواجبات والتكاليف والأعمال فينظر فيها كلها إلى معنى العبادة الكامن فيها ومتى حقق هذا المعنى اللي هو مطالب به العبادة انتهت مهمته وتحققت غايته ولتكن النتائج ما تكون بعد ذلك هذه النتائج ليست داخلة في حسابه ولا في واجبه الواجب عليه مش النتائج الواجب عليه تأدية العمل وليست من شأنه إنما هو قدر الله ومشيئته وهو وجهده ونيته وعمله جانب من قدر الله ومشيئته هي دي ولازم تفهم الاصل ده عشان تقدر تخلص لان اللي مش هيفهم الاصل ده ويبقى متطلع للثمرات والنتائج يبقى شغال لحسابه انما اللي شغال لحساب الله يبقى مش باصص للنتيجه هو دايما نظره متعلق ربنا راضي ولا لا اللي انا بعمله ده يرضي ربنا ولا لا مش يرضي الناس انا بقول ان ضل دعاه مشهورين تقال كبار ضلوا بسبب قضية إرضاء الناس بسبب قضية الحرص على الناس إن هم ما ما يطفشوش لكن اللي ناظر لرضا الله سواء رضي الناس أم سخطوا كسروا أم قلوا التزموا أم ضلوا هو بس بس لرضا الله في الحالة الوحيدة دي اللي يثبت على إخلاصه وليكن ما يكون الدعاة أجراء عند الله شغالين خدامين عند ربنا خدامين دين ربنا الدعاة أجراء عند الله حيثما وكيفما أرادهم أن يعملوا عملوا وقبضوا من الله الملك الأجر المعلوم أجر الدعوة ثم إلى أي مصير الدعوة تسير فذلك شأن صاحب العمل لا شأن الأجير أنا أعمل وبعد كده النتيجة على فين مش مش انا مش موضوعي انا ما اعرفش بس انا اشتغل خلوا بالكم انا قلت لكم في في الحلقه اللي قبل اللي فاتت ان ما ينفعش واحد عمره ما مسك قطعه سلاح ويخطط لمعركه ولا واحد عمره ما فهم هندسة ويرسم ويصمم وينفذ كوبري أو نفق ما ينفعش صح كده فمعنى كده خلي بالك بقى عشان نبقى فاهمين صح ان ما يجيش واحد بقى عمره ما مسك مسطره وقلم ولا بيفهم في هندسه ويصمم كوبري والكوبري يقع ويقول لا انا عملت اللي عليا انا اجتهدت لا اجتهدت انت مين عشان تجتهد انتوا انتوا معايا فاهمين الفرق بين دي ودي ان الانسان مش مساله ان انا اقول ان انا اعمل واللي عليا ان انا اعمل والباقي على ربنا سبحانه وتعالى لا هي مش الحركه بركه اي عمل وخلاص لا ده العمل ايه بالضوابط والاخذ بالاسباب والاحتياطات وبعد كده لو وقع يبقى انا عملت اللي عليا زي ما قلت لكم في الاول خالص لازم في نسبه فائد مش كده مش قلنا كده ان السقوطات اللي او انواع السقوط اللي بتحصل في الدعوه ده كل الناس في العمل في اي عمل بشري لازم في نسبه ايه نسبه فائد توقع سقوط كله وارد لكن بعد ما ايه بعد ما ابذل جهدي الرسول صلى الله عليه وآله وسلم في الهجره اشترى الدبتين وشاف عبد الله بن أريكت وشاف أبو بكر الصديق وخرج بالليل واتجه في عكس الاتجاه واستخبى في غار ثور غار ثور ومين اللي هيجيب له الأكل ومين اللي هيجيب له الأخبار ومين اللي هيجيب له اللبن ومين اللي هيمحو آثار الأقدام خطط صح وبعدين لقاهم فوق دماغه يعمل ايه؟ لا تحزن ان الله معنا يبقى هو كده اشتغل صح واخذ بجميع الاسباب وبعدين النتيجه مش بايدي لكن اعك والخبط واقول النتيجه مش بايدي ابقى منفر ومثبط واضيع الدعوه وتبقى النتيجه مش بايدي اتهور واعمل اشياء تضر الدعوه واقول ايه يعني النتيجه مش بايدي مش مهم الناس يكتروا اللي يقولوا لا لا لا لا احنا بنتكلم في اصول الفقه الدعوي يبقى اصوله فقه في الدعوه فهم لازم الامور تبقى منضبطه تحديدا فكلامي لا يحمل على عواهنه يبقى بعد استيفاء الاسباب والاخذ بذل اقصى الطاقه حتى حتى إذا حتى إذا استيأس الرسل وظنوا أنهم قد كذبوا جاءهم نصرنا استيفاء أقصى الطاقة وبذل منتهى الوسع وبعد كده استنى الأجر في قصة الثلاثة اللي نزلت صخرة سدت عليهم باب الغار الصخره ما اتشالتش غير بعد الثلاثه ما دعوا مش بعد الاولاني راجل بركه دعا طلعوا التاني كمان بركه لا ده لازم ايه الثلاثه ولو كانوا عشرة كان لازم ايه كان لازم العشرة يقولوا فلذلك ينبغي علينا استنفاذ الوسع وبذل الطاقه ومتى نفض الانسان قلبه من نتائج العمل وشعر انه اخذ نصيبه وضمن جزاءه بمجرد تحقق معنى العباده في الباعث على العمل والجهد فلن تبقى في قلبه حينئذ بقيه من الاطماع التي تدعو الى التكالب والخصام على اعراض الحياه هنتكلم في الإخلاص إن شاء الله على موضوع الحرص على الشهرة وإن الحرص على الشهرة وطلب الشهرة من نواقض الإخلاص قال إبراهيم بن أدهم ما صدق الله عبد احب الشهره أو هو أيوب السختياني أحدهما ما صدق الله عبد أحب الشهرة يبقى أبدا اللي يحب الشهرة عمره ما يكون صادق آه، ما صدق الله عبد أحب الشهرة شوف الموقف ده كان أبو الزناد محدث كان محدثا وكان يحضر له مئات بل ألوف وكان يحضر في مجلسه محدث بيقعد يحدث في الحديث زي المجلس بتاعنا مجلس التحديث كل يوم خميس كده آه، يحضر له ثلاثمائة عمامة عارفين يعني ايه يحضر له 300 عمامة ها يعني 300 شيخ غير طلبة العلم لأن اللي كان يلبس العمامة الشيخ لما الإمام مالك أذن له في أن يفتي لبس الطويلة اللي هي العمامة الشاهد إيه؟ الشاهد برضه مهمة هناخد منها فايدة دي لله يلا حتة جدعانة صلى على الرسول صلى الله عليه وسلم إنك مهما بقيت شيخ محتاج لشيخ يعني تفتكر انت ابن القيم لما صاحب الشيخ الاسلام ابن تيميه 12 سنه ابن القيم ما كانش شيخ لحد ما مات شيخ الاسلام كان شيخ بس برضه مهما يبقى شيخ لازم ايه لازم يبقى له شيخ لازم تفضل صغير قدام حد لازم مش خلاص انا بقيت شيخ وانسى الدنيا واللي فيها لا لا عشان كده ابو الزناد كان بيحضر له 300 شيخ غير ال- طلبة العلم والصغير والكبير الشاهد فلما دخل ربيعة الكوفة برضو مش فاكر الكوفة ولا البصرة عشان ما نغلطش والخبر آه، ساقه الإمام الذهبي في ميزان الاعتدال في ميزان الاعتدال هو ال- الذهبي عامل ميزان الاعتدال عشان ابن حجر هو اللي عمل لسان الميزان الشاهد في ميزان الاعتدال ال- آه، الإمام الذهبي ساق الخبر بيقول ولما دخل آه، ربيعة انفض الناس عن أبي الزناد وأقبلوا على ربيعة ربيعة رب اسمه ربيعة الرأي فكان بيفترض المسائل ويجاوب عليها ولو قلت كذا نقول كذا ولو ردوا بكذا نرد بكذا ولو عملوا كذا يبقى كذا و... فانبهر الناس بالفقه الفقه آه، رياضة عقلية فتركوا أبو الزناد وأقبلوا على ربيعة فجلس أبو الزناد حزينا وقال سبحان الله درهم حظ خير من باع من علم المسألة حظوظ هو بيقول كده والنهارده بتسمعها كتير يقول لك الناس دي بتقول لا بتحضر للشيخ فلان ليه هو بيقول ايه دي حظوظ كل واحد وحظه كتير تسمعها هو قال كده درهم حظ خير من باع من علم انا عندي علم والناس سابوني وراحوا لربيعه حظ يكتب الامام الذهبي وكلام الذهبي دايما بقول انه استاذ في التربيه كلام مفيد جدا فالامام الذهبي علق يقول ايه يرحم الله ابا الزناد كلا والله فان درهم علم خير من كل شيء أو كلام هذا معناه ليقول والشهرة وبال على العالم ده الشاهد اللي أنا عايز أسوقه من كلام الذهبي والشهرة وبال على العالم والسلامة والله في الخمول ونسأل الله المسامحة كلام زي الفل الشهرة وبال وبال على العلماء فعلا وبال على الدعاة وزي ما قلت لكم ياما دعاة كبار وتقال ضاعوا بسبب الشهرة بسبب الجماهير بسبب الكثرة اللي حواليهم فتنه عبد الله بن مسعود قال لهم كده ارجعوا فانها فتنه فانها ذله للتابع وفتنه للمتبوع مشيكوا ورايا عشان كده ابن القيم قال ان قر ان قرع نعالهم خلفه اشد خلف اشد من خفقه قلبه فتنه الرجلين اللي ماشيه وراه وماشي وحاسس ان في ناس كتير ماشيه وراه فتنه فلذلك هنا الانسان لما يبقى الدافع للعمل عباده لما يبقى العمل نفسه وهو بيأديه عبادة ملوش توجه غير كده يبقى في النهاية هو مش طمعان في شهرة الناس زادوا الناس قال له قال له يا قال له لي مجلس إذا زاد الناس فرحت وإذا قلوا حزنت قال إنه مجلس سوء فلا تعد إليه وممكن نضحك على بعض هي ما جاتش معانا في مدرسة الربانية الكلمة دي بس كانت ماسكة معانا شوية اليومين اللي فاتوا ان كل الناس النهارده بتضحك على بعضها ولو عايزين نضحك على بعض سهل قوي اقول لكم كلام يرضيكم من جمله اللي بيضحكوا على بعض ممكن نضحك على بعض واقول ان المجلس لما يكتر ببقى فرحان بانتشار الاسلام يا اخي وكثره الالتزام وكثره الملتزمين فرحان للدين هنضحك على بعض مش فرحان للدين انت فرحان لنفسك ان كل دول حضروا لك فلذلك نقول ان بقى لما العمل يستمد اسمع الجملة دي تاني ومتى نفض الإنسان قلبه من نتائج العمل والجهد وشعر أنه أخذ نصيبه وضمن جزاءه عند الله بمجرد تحقيق معنى العبادة في الباعث على العمل والجهد فلن تبقى في قلبه حينئذ حينئذ بقية من الأطماع التي تدعو إلى التكالب والخصام على أعراض هذه الحياة فهو من جانب يبذل اقصى ما يملك من الجهد والطاقه في النهوض بالتكاليف وما الدعوه الى الله الى الله الا تكليف من الايه من التكاليف الشرعيه ومن جانب ينفض يده وقلبه من التعلق باعراض هذه الدنيا وثمرات هذا العمل فقد حقق هذه الثمرات ليحقق العباده لا ليحصل على الثمره ولا ليحتجزها لذاته حين يرتفع الانسان الى هذا الافق تحقيق معنى العباده الذي يتحقق ببذل اقصى الجهد والطاقه ومن ثم يصبح قلب الانسان معلقا برضا الله وحده لا بصورة العبادة ولا بثمرة العبادة قلبه معلق باللبس واحد على طول دلوقتي يفز يقول لي وده ممكن يا شيخ اه ممكن مش اتفقنا في الأصول المرة اللي فاتت أن الله لا يكلف بمحال ولا يكلف بما لا يطاق يبقى لما ربنا أمرنا بالإخلاص كلفنا بإيه بما يمكن وهو ده الإخلاص سبيل تحقيقه حين يرتفع الانسان الى هذا الافق افق العباده افق العبوديه ويستقر عليه خلي بالك بقى من بقيه الكلام فان نفسه تانف من اتخاذ وسيله خسيسه لتحقيق غايه كريمه احنا قلنا على الساحة النهاردة مولد مولد كله شغال وعلى مزاجه على هواه وبيدعو لإيه ومنهج إيه ولا حد دريان سألت واحد من اللي شغالين ومشهورين انت قريت ايه عن المنهج السلفي فقال لي قريت تفسير ابن كثير المهم مش ده الموضوع آه الوسائل بقى المتخذة للوصول إلى دعوة الناس الوسائل المتبعة للوصول إلى هداية الناس شكلها إيه نوعيتها إيه لما الإنسان يبقى يبقى فاهم إن الدعوة دي عبادة وعبادة وبس وإنه عبد وعبد وبس مستشعر قول سيدنا نوح ولا ينفعكم نصحي ان اردت ان انصح لكم ان كان الله يريد ان يغويكم واستشعر قول سيدنا موسى انه يقول ان الله يامركم حين يبقى يكون مستشعر المعنى ده انه عبد عبده بس مش بيتصرف كصاحب دعوه وانما عبد في هذه الدعوه عبد لله سبحانه وتعالى التصرف ده ما يقدرش يستعمل وسيله خسيسه للوصول الى غايه نظيفه ما يقدرش ما يقدرش كتير من الناس بيعتبر بيعتقد بيعتمد الغايه تبرر الوسيله لا في الاسلام لابد ان تكون الغايه مشروعه والوسيله ايضا مشروعه لابد ان تكون الغايه آه مشروعة يعني على الكتاب والسنة والوسيلة مشروعة يعني على الكتاب والسنة حين يرتفع الإنسان إلى مستوى العبادة ويستقر عليه فإن نفسه تأنف من اتخاذ وسيلة خسيسة لتحقيق غاية كريمة ولو كانت هذه الغاية هي نصر دين الله وجعل كلمته هي العليا فإن الوسيلة الخسيسة تحطم معنى العبادة النظيف الكريم وأيضا لا يستطيع اتخاذ وسيلة خسيسة لكونه لا يمني نفسه ببلوغ الغايات إنما يعنى بأداء الواجبات أنا مش هدفي هيجي معانا في أصول الفقه الدعوي أصل من الأصول أن التمكين لطائفة الدعاة إلى الله في الأرض ليس غاية وإنما هو وسيلة وسيلة لإقامة العبودية وسيلة لتيسير الدعوة إلى الله التمكين لكن التمكين نفسه مش غاية مش هدفنا أن نمكن هدفنا أن يعبد الناس الله فاللي مش بيمني نفسه ببلوغ الغايات بيعنى بتحقيق الواجبات مش هدفي ان انا اوصل لكذا انا هدفي ان انا اعمل اللي عليا عشان كده عبد الله بن مسعود لما آه سمع واحد بيقول انا لا ارضى ان اكون من اصحاب اليمين فقال انها هنا رجل يتمنى لو زحزح عن النار وادخل الجنه يبقى الامنيه الوصول اداء الواجب انا نفسي بس اقوم بالواجب تحقيقا لمعنى العباده في الاداء اما الغايات فموكوله الى الله النتائج موكوله الى الله ياتي بها وفق قدره الذي يريد لا داعي لاعتساف الوسائل والطرق للوصول الى غايه امرها الى الله الذين ان مكناهم في الارض سبحانه وتعالى يبقى اللي بيمكن الله مش انت فلا داعي لاعتساف الوسائل والطرق للوصول الى غايه امرها الى الله ليست داخله في حسابات المؤمن العابد فلتؤدي عملك ولتدعو الى الله على بصيره ثم استمتع براحة الضمير وطمأنينة النفس وصلاح البال في جميع الأحوال سواء رأيت ثمرة عملك أو لم ترها هو غلام أصحاب الأخدود رأى ثمرة عمله ما شافش حاجة الناس كلهم أسلموا بعد ما اتقتل هو سواء رأى ثمرة عمله أو لم يرها تحققت كما قدرها أم عكس ما قدرها فهو قد أنهى عمله وضمن جزاءه عند تحقق معنى العبادة واستراح وما يقع بعد ذلك خارج عن حدود وظيفته وقد علم هو أنه عبد فلم يعد يتجاوز بمشاعره ولا بمطالبه حدود العبد وعلم ان الله رب فلم يعد يتقحم فيما هو من شؤون الرب استقرت مشاعره عند هذا الحد ورضي الله عنه ورضي هو عن الله اللهم ارض عنا اللهم ارض عنا اللهم ارض عنا اللهم انا نبتغي رضاك فلا تفرقنا الا وقد رضيت عنا ولا تتوفنا الا وانت راض عنا يا رب نكون فهمنا الدرسين اللي فاتوا دول اللي فاتوا ده مهم جدا انها تبقى فرشه وارضيه عشان نبني عليها افهمني حملهم وذاكرهم مر واسمعهم مرة واثنين وثلاثة وخمسة وعشرة علشان ننطلق في طريقنا لسه ما اتكلمناش عن الإخلاص احنا كل ده فرشة لتحقيق العبودية نلتقي مع الإخلاص اللقاء القادم بحبكم في الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
موقع الربانية الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ محمد حسين يعقوب